باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين النهارده عشية عيد القديس مرقس الرسول وكل سنة وانتم طيبين. القديس ماري مرقس صاحب فضل عظيم علينا كلنا. لولا هذا القديس ما كناش احنا بقينا مسيحيين هو الذي ادخل الايمان الى بلادنا وهو الذي رسم الكهنة الاول في بلادنا وهو الذي اسس الكلية اللاهوتية في الاسكندرية وهو الذي تألم واستشهد من اجلنا ومن اجل توصيل كلمة الرب الينا هو صاحب فضل علينا في كرازته وصاحب فضل علينا في كتابة انجيله الذي نستفيد منه ويستفيد العالم كله لذلك نحن نحتفل اليوم بعيد هذا القديس العظيم الذي هو اب لنا جميعا بالروح ونحن جميعا من اولاده كلنا ابناء القديس مرقس الرسول وفي يوم عيده لا نكتفي فقط بان نتحدث عنه وعن فضائله وعن كرازته وعن تعبه وجهاده فربما هذا الامر معروف لكم جميعا وكلكم تتحدثون عنه وربما تدرسونه لاولادكم اكبر شيء نتذكره في يوم عيد القديس ماري مرقس هو ان نكمل رسالته وعمله ماذا كان ماري مرقس كان انسانا كارزا باسم المسيح خادما للكلمة يقول من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية ومن قصر إلى قصر ومن قارة إلى قارة لكي يخدم اسم المسيح وينشر إنجيله خدم في أورسليم وخدم في بيت عنيا وخدم في إنطاكيا وخدم في جزيرة قبرص وخدم في بعض بلاد آسيا الصغرى وخدم في لبنان وفي كولوسي وفي روما وفي بعض بلاد أوروبا وخدم في إفريقيا في بلادنا وفي الخمس المدن الغربية وكان لا يهدأ ولا يستريح من أجل كلمة الله التي ائتمن عليه خدم بنفسه وخدم مساعدا لبطرس الرسول ومساعدا لبولس ولعله أخذ نفس الروح بولس الرسول الذي كان يطوف من مدينة إلى مدينة ومن قارة إلى قارة ويتعب اكثر من الجميع باسفار مرارا كثيرة بتعب في البر وفي البحر وباخطار هنا وهناك يبشر بكلمة الله اينما حل حتى وهو في السجن يبشر بكلمة الله حتى وهو اسير للرب وواقف لكي يحاكم امام الولاه كان يبشر بكلمة الله وهو واقف للمحاكمة كما فعل عندما كان امام فيليكس الوالي وتحدث عن البر والدينونة والتعفف حتى ارتعد الوالي هؤلاء الاشخاص القديسون امثال ماري مرقس وامثال ماري بولس كانوا يتعبون من اجل كلمة الله في جهاد لا ينتهي واستطاعوا ان يوصلوا الينا كلمة الله هم تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم استلمنا الايمان جاهزا سهلا سليما دون ان نتعب فيه ماري مرقس عندما حضر الى مصر لم تكن مصر مسيحية كانت العبادات الفرعونية المصرية القديمة منتشرة فيها وكان فيها اليهودية ايضا وكان فيها العبادات اليونانية والعبادات الرومانية وبعض من التأثير الشرقي ايضا وكانت فيها الفلسفات القديمة وكانت تبدو صعبة ومتعبة في التفسير ولكنه عمل ولم ييأس ولم يتعب ولم يبحث عن امكانيات ولم يبحث عن تسهيلات ولم يبحث عن راحة في الخدمة ابدا انسان وهب نفسه للتعب من اجل الرب لم تكن هناك كنيسة قد عين فيها ولم يكن هناك مبنى تابع له ولم يكن له مقر ولم يكن له اين يضع رأسه ولكن كان له الايمان الذي يستطيع ان يحرك الجبال وكانت له العزيمة القوية على ان يتكلم بكلمة الرب وينشرها وهكذا جاء الى بلاد غريبة هو غريب عليها وغريب على لغتها وعلى اهلها وعلى عاداتها وتقاليدها وغريب على دياناتها ومذاهبها وفلسفاتها الفكرية غريب في كل شيء ولكنه لم يأبه بهذه الغربة وإنما فكر كيف يوصل كلمة الرب إنه درس لنا نحن الذين امامنا كلمة الله سهلة وامامنا الاناجيل وامامنا المطابع التي حولت الانجيل في متناول كل يد ولم يكن كذلك ايام ماري مرقس او ايام بولس الرسول وعندنا الكنائس وعندنا القرى وعندنا طرق المواصلات السهلة لكن ليست عندنا الرغبة التي كانت عند هؤلاء القديسين ولا العزيمة ولا الإصرار على توصيل كلمة الرب ولا الغيرة المقدسة النارية العنيفة التي تشعل الإنسان وتقود في قوة للتفكير والانقراض ان كنا ابناء ماري مرقس فلنعمل عمل القديس مرقس الرسول لو استطاع كل واحد فينا ان يأتي بواحد او اثنين او ثلاثة او عشرة فقط للمسيح فنجد عشرات من الآلاف ومئات من الآلاف ماري مرقس كان يأتي بالوثنيين إلى المسيحية وباليهود إلى المسيحية ونحن على الأقل فلنأتي بإخوتنا المسيحيين إلى الحياة المقدسة مع الرب ومن هنا كان لا بد لنا وكان واجبا علينا أن نعمل عمل الرب في غيرة مقدسة هناك أشخاص كل غيرتهم المقدسة أن ينتقدوا العاملين دون أن يعملوا هم شيئا هناك أشخاص كل غيرتهم المقدسة أن يبكوا على الكنيسة إن وجدوا فيها ضعفا دون أن يعملوا شيئا هناك أشخاص كل غيرتهم المقدسة أن يتكلموا عن الإصلاح دون أن يعملوا شيئا أما الإنسان البار القديس الذي هو من أولاد ماري مرقس فيجب أن يعمل عملا من أجل ملكوت الله يجب أن يعمل عملا الله سوف لا يطلب منك في اليوم الأخير أن تقدم ملاحظات وأن تقدم تقارير عن الخدمة إنما سيطلب منك مدى ما فعلته أنت في الخدمة إيه اللي أنت عملته مش إيه اللي بيعملوه الناس صح ولا غلط ماري مرقس راح بلاد غريبة بلاد وثنية وابتدى يشتغل فيها بدأ من الصفر بلا امكانيات بلا امكانيات لا عنده بيت ولا عنده كنيسة ولا عنده مساعدين ليه ولا حد ابدا ولا عنده معارف ولا يعرف لغتهم الهيروغليفية ولا لغتهم القبطية ولا لغتهم الديموتيقية راجل غلبان كان يعرف شوية يوناني وشوية لاتيني وابتدى يشتغل فبدأ بأميانوس ثم ببيت أميانوس ثم اشتعل اللهيب في كل بيت واشتعل اللهيب في كل شارع وفي كل مدينة وإذا بمصر كلها تتحول إلى المسيحية بمجهود رجل واحد وضع الأساس أنا بتعجب من هذه الطاقات الغريبة التي تعمل بلا كلل في كل ميدان في كل وقت على الرغم من الضيقات والصعوبات والأخطار والعوائق والسجون والعذابات ولكنهم يعملون عمل الرب الله جند اثني عشر رسولا وسبعين تلميذا آخرين وبهؤلاء الاثنين والثمانين امتلأ في الارض ايمانا كل واحد فيهم عبارة عن شعلة من نار بولس الرسول بيقول من يفطر وانا لا التهب من يفطر وانا لا التهب هؤلاء هم الاشخاص الذين كل واحد فيهم قال إني لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي لعيني نوما ولا لأجفاني نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب من هنا كانت الخدمة واجبا اساسيا في حياة كل انسان كل شجرة لا تعطي ثمرا تقطع وتلقى في النار اذا ربنا هيسألنا ايه الثمر اللي انتوا عملتوه ايه الثمر اللي انتوا عملتوه مرة كنت ماشي في الدير وبعدين واحد بيبص على شجرة جزورين كبيرة كده وعالية ومليانة من البذار قلت له عارف الشجرة العالية دي اللي فيها ملايين البذار بذرتها كده زي الدبوس زي سن الدبوس بتاع صغيرة كده حاجة كده ما ولا نص السمسمة ولا ربع السمسمة لكن هذه البذرة الصغيرة تترمي في الأرض إذا طاقة جبارة تخرج من هذه البذرة جدر يمتد من تحت الأرض ويمتد عشرة متر طول وفروع خنفيرات تخرج منه زي ما بيسموها وجذع يمتد لفوق وفروع وشجرة تبقى علوه 15 متر و20 متر ايه الجبروت ده يا رب وتطرح بزار بالمئات وبالالاف بذر صغيرة ضعيفة ضئيلة لكن فيها حياه وفيها قوة وفيها طاقة احنا عايزين نخدم ربنا عايزين كل واحد يكون له خدمة واضحة ومنتجة ومثمرة ويفرح بثمرها وتفرح الكنيسة كلها عايز اشوف مين يقدروا يخدموا القرى ومين يقدروا يخدموا الاحياء المحتاجة الى خدمة انتم الاف من الناس قاعدين في هذا الاجتماع ما يقدرش يطلع منكم مئات من الخدام كيف واحد يقول انا عندي فصل في مدارس الاحد فصلك ده خليه حاجة اساسية انا بقول لكم الكلام ده لان الصيف جاي ومحتاجين لمئات من الخدام نبعتهم في كل مكان يخدموا ربنا ويعملوا عمل الرب بكل قوة بلا عائق بلا مانع العوائق بالنسبة للخادم بتجيب له لذة اكتر في الخدمة وكل ما العوائق تزيد كل ما فرحه يزيد بنتيجة خدمته لأنه يعرف أن الخدمة قد نجحت على الرغم من الصعوبات لذة الانتصار على الصعوبات والانتصار على العوائق لكن نقعد نقول ان احنا اولاد ماري مرقص ولا نعمل اعمال ماري مرقص يبقى الكلام ده ما ينفعش المسيح قال لهم ان كنتم اولاد ابراهيم فاعملوا اعمال ابراهيم ان كنتم اولاد ابراهيم اعملوا اعمال ابراهيم ان كنتم اولاد ماري مرقس كملوا رسالة ماري مرقس وكملوا عمله كملوا كراسته وتبشيره لكن نقعد ندور على أسس وندوخ ومش لاقيين ونقعد ندور على قدام وندوخ ومش لاقيين ونسيب القرى تعبانة والأحياء المحتاجة لخدمة ما تزال تعبانة ونفوس بتهلك كل يوم واحنا قاعدين ساكتين ما نبقاش مسيحيين وما نبقاش أولاد ماري مرقس وما تبقاش البذرة التي فينا حية ربنا قال ايه في سفر التكوين قال ان الله انبت شجرا بذره فيه يعطي ثمرا كجنسه ويبذر بذرا كجنسه يعطي ثمرا كجنسه ويبذر بذرا كجنسه وانت ابن من اولاد الله تعطي ثمرا كجنسك وتبذر بذرا كجنسك تطلع اولاد لله اولاد لله المسيح قال انتم نور العالم وانتم ملح الارض يعني مفروض كل واحد ينور للعالم ويكون خادما منتجا كملح للارض تتملح الارض به فين اللي بالنسبة لنا الحاجات دي لا يستطيع انسان انه يكتفي بالنسبة لنفسه فقط اللي يكتفي بنفسه فقط يبقى ما فهمش المسيحية لان المسيحية بتقول تحب قريبك كنفسك المرأة السامرية اول ما عرفت المسيح تركت الجرة وخرجت تبشر البلد كلها الناس اللي التصقوا بالمسيح في حياتهم كانوا بيمشوا كده في الطريق يقولوا تعالوا انظروا ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب في طاقات جبارة موجودة في الخدمة كانت بتجيب الاف وعشرات الالاف وفي طاقات اخرى كانت بتجيب مدن وقرى وفي طاقات اخرى كانت بتجيب اقطار بحالها واحنا ما هي طاقاتنا الروح القدس الذي عمل في القديم هو نفس الروح القدس الذي يعمل الان وكل اوان والى ابد الابدين هو نفسه ليس عنده تغيير ولا ظل دوران ربنا مستعد يعمل معاك بكل قوه بنفس الطريقة اللي كان بيعمل بيها ايام الرسل بس المهم انك تقدم نفسك الله سيطالبنا بهذا الجيل الذي نعيش فيه الله سيطالبنا بهذا الجيل الذي نعيش فيه هيقول لنا ما هو تأثيركم على هذا الجيل ما هو تأثيركم الروحي في كل مكان حللتم فيه ما هو إنتاج الروحي ما هو ثمركم الروحي ما هو بناؤكم في ملكوت الله كم شخص عرف الرب عن طريقك كم شخص تاب على يديك كم شخص احب الرب بسببك كم تعبت من اجل الله وكم شقيت كم سهرت الليالي من اجل ربنا قد ايه عرقت من اجل ربنا ايه اللي انت عملته من اجل الله تقول انا من اولاد ماري مرقص ايه اولاد ماري مرقص دي ده بيقول من جهة بنوتنا لله ينبغي انه كما سلك ذاك تسلك انت ايضا بيقول كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل ان كنت انا كابن لله مش قادر ابقى كامل زي الله على الاقل كابن الماري مرقص ممكن ان انا اكون خادم كماري مرقص ليه احنا بنفرح ان عندنا كرسي ماري مرقص ونفرح بان عندنا رفات ماري مرقص تحت ونفرح بان عندنا كرازة ماري مرقص كلها ونفرح بان احنا اولاد ماري مرقص لكن خدمة ماري مرقص وعمله ورسالته ايه اللي عملنا فيها احنا داخلين على الصيف وعندنا وقت واللي فيكم فاضي من دلوقتي نبتدي عايز اعمل صندوق واحطه في الكنيسة واسميه للخدمة كل واحد يقول لي ايه نوع الخدمة اللي هو عايزها او اقتراحاته للخدمة وعايزين هذا الصيف يكون عمل منتج روحي قوي من اجل الله المسيح ب 12 رسول شوفوا عمل قد ايه طب وانتوا اللي قد ال 12 دول مئات المرات عملتوا ايه اوعى تفتكر ان الخدمة ان لم يأتك ملاك من السماء فلن تنزل للخدمة وان لم تأتك رؤية ولا حلم ولا دعوة الهية بصوت ما تنزلش للخدمة الخدمة هي حب في اعماق القلب حب لله وحب للناس حب للملكوت وحب للسماء حب للكنيسة وحب للنفوس المحتاجة الى معرفة الله الخدمة حب وان لم يكن عندك حب فلا يكون عندك ايمان لان الله محبة الحب اللي فيك نحو الملكوت ينبغي ان يترجم الى عمل وينبغي ان يتحول الى بذل وينبغي ان يتعب من اجل الله ربنا قال كلمة كويسة لملاك كنيسة افسس قال له انا عارف اعمالك وصبرك انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك اين تعبكم واين صبركم كل واحد اللي عايزه منكم انكم اثناء وجودكم في الاجتماع او بعد خروجكم ولو خمس دقايق كل واحد مع نفسه يسأل نفسه انا وصلت كم واحد لربنا انا وصلت كم واحد لربنا طول الشهر اللي فات ولا حتى طول السنة اللي فاتت ده مفروض تسأل نفسك هذا السؤال كل يوم تقول انا فاضي للخدمة لا فاضي قوي ده انت اذا لم توصل الناس لله بكلامك بعظاتك بخدمتك بكراستك توصلهم لله بمنظرك بقدوتك الصالحة بشكلك باسلوبك يحب ربنا بسببك يحب ربنا عشان يبقوا زيك عشان يبقوا بنفس الصورة بتاعتك بنفس الحب بتاعك بنفس الروح الطيبة بتاعتك كام واحد انت وصلته لربنا كام واحد انت وصلته لربنا لا تكن عاقرا في بيت الله لا تكن شجرة غير مثمرة ربنا هيطالبنا بيها يقول لك الايمان اللي كان عندك كان ايمان حي ولا ايمان ميت يقول له كان ايمان حي يقول لك طب فين الثمرة بتاعت الحياة دي فين الثمرة ده في ناس مش قادرين يودوا ولادهم لربنا اللي قاعدين معاهم في البيت ليل ونهار في ناس مش قادرين يودوا اصحابهم وقرايبهم لربنا دول هيودوا الغرب ازاي طب ان كان ليس نبي بلا كرامة الا في وطنه ودي حد ربنا من اي حتة من اي حتة في كثير من الاحياء سكانها لا يعرفون يمينهم من شمالهم ولا يعرفون عن اسم الله شيئا وفي قرى كثيرة في هذا الشكل يا ريت يكون عيد نهر مرقص مجرد تذكرة لينا يعني لو ما خرجناش من هذا العيد كله الا بكلمة واحدة فقط وهي ان ينبغي ان نخدم وينبغي ان نعمل وينبغي ان نكمل رسالة ماري مرقص وينبغي ان نأتي بثمر لله ونشترك في بناء الكنيسة وكل يوم لابد نوصل حد لربنا كفاية علينا مش عايزين اكتر من كده مش عايزين اكتر من كده وثق انك كل ما تمشي في الطريق ستجد اميانوس جديد مستعد انه يقبل الايمان كل ما تمشي في الطريق ستجد نفسا مستعدة وشعبا ممهدا وقلبا مفتوحا تأكد لأن قبل ما أنت تمشي وقبل ما تخدم الروح القدس بيفتح القلوب وبيمهد الطريق أنتم دخلتم على ما لم تتعبوا فيه آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم ربنا بيجهز ولذلك سمى الخدام بالحصاد روح احصد في كرمي ربنا بينمي واحنا بنحصد وفي ناس بيغرزوا بيغرسوا وناس بيسقوا لكن ربنا بيشتغل بينمي في الخدمة سوف لا تعمل وحدك ابدا لان بولس بيتكلم عن نفسه هو وسيلة وبيقول ايه بيقول نحن عاملان مع الله ما اعظم هذا الشرف انك تعمل مع ربنا ما اعظم هذا الشرف انك تعمل مع ربنا ما اعظم هذا الشرف انك تكون شريك للروح القدس في كسب الناس وفي هداية الناس فين الشركة بتاعتك مع الروح القدس فين اللي انت جبته انا عايز مسألة الخدمة دي تبقى بند ثابت في اعترافاتكم مش بس لما تيجي تعترف تتكلم عن الصلاة والصوم وقراية الكتاب والم... حتى ما فيش صوم اللي يمشي وشوية حاجات من النوع ده ولا تتكلم على الافكار ولا غيره في كل اعتراف ينبغي ان تعترف بمسألة الخدمة وماذا عملت من أجل الله وماذا لم تعمل وهل وصلت ناس لربنا ولا ما وصلتش وخلي قصادك الآية دي ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب وربنا بيعطي كتير يا ريت بس احنا نشتغل نكتفي بهذه الكلمة